أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم ولقاء آخر مع الرياضيات آه، حلقة النهاردة إن شاء الله مخصصة لطلبة الصف الثاني الثانوي النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الجبر عن تكملة الموضوع كنا بدأناه المرة اللي فاتت وبنتكلم عن الدالة الزوجية والدالة الفردية في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الدالة الزوجية والدالة الفردية وإزاي نقدر نعرفها بيانيا يعني من الرسم وكنا بدأنا في الجزء الجبري يعني ازاي قبل ما ارسم المسألة اقدر اعرف ان كانت زوجية او فردية او ليست زوجية وليست فردية النهاردة ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنستكمل الموضوع ده ونتكلم جبريا عن الدالة الزوجية والدالة الفردية معايا كده الدالة الزوجية التعريف بتاعها دالة سالب س بيساوي دالة س لو عندي دالة فإن لأي عدد س ينتمي إلى المجال دالة سالب س بتساوي دالة س دالة سالب س بتساوي دالة س إيه الفرق ما بين دول؟ في ناس فاكرة الإشارة السالبة طبعا ده عدد سالب وده عدد موجب يبقى دالة العدد السالب تساوي دالة العدد الموجب طب نتابع مع بعض في بعض الملاحظات لمعلومات قديمة عندنا الملاحظات بتقول إيه؟ يا ترى لو في عدد سالب وليه اس والاس ده قلت لك ان هو زوجي ايه اللي يحصل في الاشاره السالبه طبعا يبقى العدد موجب يعني سالب 3 اس 8 يطلع بيساوي 3 اس 8 سالب 3 اس 4 3 اس 4 سالب 2 اس 2 يطلع ب 2 اس 2 اهم حاجه الاس عندي يكون زوجي يبقى الاشاره السالبه دي العدد السالب ده يتحول يبقى موجب تاني حاجه عندنا خدنا في اولى ثانوي جتا اي زاويه سالبه جتا سالب س بتساوي جتا س يبقى الجتا برضو العدد السالب بيتحول يبقى موجب تالت حاجه مقلوب الجتا اللي هو قا قا سالب س بيساوي قا س تالت حاجه اتعدت خلي بالك منهم العدد السالب ليه اس الاس زوجي الاشاره السالبه تختفي الجتا لها القدرة على إخفاء الإشارة السالبة يعني العدد السالب يتحول يبقى موجب القا برضو الإشارة السالبة تتحول تبقى موجب ورابع حاجة عندنا مقياس العدد أي عدد سالب مقياسه يساوي مقياس العدد الموجب الأربع حالات دول مضمونهم إن الإشارة السالبة ممكن تختفي طيب التمرين بقى هو اللي هيوضح الكلام ده تمرين ابحث نوع كل من الدوال الآتية من حيث كونها زوجية أم غير ذلك نشوف أول مثال دالة س بتساوي س تربيع زائد واحد أنا عايز الناس تاخد بالها معايا قوي من التمرين ده دالة س بتساوي س تربيع زائد واحد بالرغم من بساطته إلا إنه مهم جدا بص كده الداله دي عايزين نعرف داله زوجيه ولا فرديه هنعمل حركه حلوه قوي نختار عدد سالب ونعوض بيه سالب واحد يلا نجيب صورته كده سالب واحد تربيع بواحد واحد يبقى اتنين يبقى الواحد صورته السالب واحد صورته طلعت اتنين طب يلا نجيب صورة الواحد واحد تربيع بواحد واحد يبقى اتنين طلعوا زي بعض طب تاني كده نختار رقم كمان سالب اتنين سالب 2 تربيع بأربعة وواحد خمسة طب يلا نعوض باتنين 2 تربيع بأربعة وواحد خمسة يبقى الناتج بتاعنا هيطلع في كل الحالتين طلع بكام؟ خمسة طب بص كمان عدد دالة سالب 3 سالب 3 تربيع بتسعة وواحد عشرة طب يلا التلاتة كده 3 تربيع بتسعة وواحد عشرة طب لاحظ معايا دالة السالب واحد بيساوي دالة الواحد دالة السالب اتنين بتساوي دالة الاتنين دالة السالب 3 بيساوي دالة التلاتة وبالمثل دالة السالب 4 بتساوي دالة الأربعة دالة السالب 5 بيساوي دالة الخمسة دالة السالب 6 بيساوي دالة الستة إيه ده؟ دالة السالب 7 بيساوي دالة السبعة يبقى بالآخر ممكن أقول دالة السالب س لازم تطلع بتساوي دالة السين طب تعالى ما نجيب دالة السالب س حط سالب س هنا أهو تربيع زائد واحد سالب س الكل تربيع التربيع بيطير الإشارة السالبة يبقى س تربيع زائد واحد طب س تربيع زائد واحد دي مش هي هي الداله الاصليه ايوه اللي اسمها ايه دال س يعني انت جبت داله سالب س طلعت بتساوي داله السين يعني العدد السالب صورته بتساوي صوره العدد الموجب داله العدد السالب بتساوي داله العدد الموجب يبقى الداله دي داله ايه زوجية طبعا يا شباب مش لازم اقعد اعمل الكلام ده كله ينوب عن كل دول ان انا اعمل الاتي خد بالك معايا نقول له على طول داله السالب س وما اكتبش الارقام اللي فاتت دي وضحت لي ما هو قال لك العدد سالب س ينوب عن كل الاعداد بدل ما اجيب عدد طب والتاني طب والتالت لا هعوض لحد 100 واحد يقول لي طب 101 نعوض بسالب 101 وموجب 101 طب 1050 طب 8 مليون طب 90 مليار لو انت قررت تعوض باعداد مش هتخلص فاحنا قلنا نعمل ايه نعوض برمز ينوب عن كل الاعداد فهنعوض بكام بقى داله سالب س احط سالب س مكان كل س في المساله مكان كل س خد بالك مكان كل س طب وبعد ما اعوض هلاقي الناتج في الاخر طلع زي الداله الاصليه داله السين يبقى الدالة العدد السالب بيساوي دالة العدد الموجب يعني هما الاثنين زي بعض يبقى الدالة دي دالة ايه زوجية علشان كده بقول له سالب س تربيع زائد واحد بيساوي س تربيع زائد واحد يعني بتساوي دالة س الأصلية يبقى إذا الدالة زوجية طب نخلي بالنا من اللي جاي دالة س بتساوي س تربيع زائد واحد حيث دال سالب تلاتة وأربعة إلى ح ابحث نوع الدالة دي واضح ان الداله دي فيها ميزه مختلفه عن الداله اللي فاتت فيها حاجه تميزها ايه هي بقى انه مدينا المجال المجال معطى هنا بكام سالب 3 و4 ما احنا عارفين دال يعني دال لا يرمز لها بالرمز دال حيث ان المجموعه الاولى هي الفتره من سالب 3 ل 4 والمجموعة الثانية هي ح والمجموعة الأولى تسمى مجال الدالة يبقى المجال عندنا الفترة من سالب 3 ل 4 طيب وبعد ما جبت المجال طب خلي بالك معايا المجال من كام؟ من سالب 3 لحد فين؟ لحد 4 مش احنا قلنا ان الداله الزوجيه لازم داله العدد السالب يساوي داله العدد الموجب؟ طيب دي 4 مش المفروض يبقى قصادها في سالب 4 ده انت لو جيت رسمت الداله دي هتيجي عندك سالب 1 سالب 2 سالب 3 وهنا لحد 4 هتلاقي الداله مرسومه اهي كده س زائد 1 اهي تترسم كده هترسم خطين خط فيهم اطول من التاني يبقى الداله بتاعتنا مش متماثله حوالين محور الصادات لان احد فرعي الداله اطول من الفرع التاني طب وليه اطول منه لان دي قصاد الاربعه اما دي قصاد السالب ثلاثة يبقى لما يديني مجال الداله لازم تكون الفتره بتاعتنا متماثله يعني المسافه اللي يمشيها في السالب قد المسافه اللي يمشيها في الموجب يبقى لازم يقول لي الفتره من سالب 3 ل 3 ابحث الداله انما من سالب 3 ل 4 عشان دي اطول من دي تبقى اذا الداله ليست زوجية ولا فردية يبقى شرط أساسي البحث نوع الدالة يبقى الملحوظة بتاعتنا الشرط اللازم والضروري لبحث نوع الدالة هي أن تكون مجالها أن يكون مجالها متماثل حول محور الصادات يعني ايه المجال متماثل يعني خدت من سالب 3 الموجب 3 من سالب 4 الموجب 4 من سالب 5 الموجب 5 من سالب ما لا نهايه الموجب ما لا نهايه الاعداد اللي هتاخدها في السالب قد الاعداد اللي هتاخدها في الموجب الفترتين قد بعض يبقى ساعتها نبحث نوع الداله طب لو ما كانوش يبقى لا نقوم ببحث نوع الداله يبقى انا اتكلمت معاك على الداله الزوجيه والملاحظات بتاعتها ومثال بسيط على الداله الزوجيه بس كان الغرض منه ان احنا نوضح ان الداله الزوجيه عشان نبحثها نحط سالب س مكان كل س لو رجعت الداله زي الاصل تبقى داله زوجيه وخدنا نفس المثال مره اخرى ولكن مع تحديد المجال فلما جينا حددنا المجال لاحظنا حاجه غريبه قوي ان الفتره بتاعت المجال غير متماثله من سالب 3 ل 4 طبعا الفتره غير متماثله يبقى لا نقوم ببحث نوع الداله علشان كده كتبنا الملحوظه الشرط اللازم والضروري لبحث نوع الداله هي ان يكون لها مجال متماثل حول محور الصادات طيب عايزين نتكلم على الدالة الزوجية مرة تانية وهنشوف المثال رقم ثلاثة دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 5 س على جا 2 س ابحث نوع الدالة دي بسيطة المجال بتاعنا مش مديهولنا يبقى هنفترض ان هو متماثل للفترة نشوف كده مع بعض نبحث نوع الدالة دالة سالب س يبقى سالب س الكل تكعيب ناقص 5 في سالب س على جا سالب 2 س طب وبعدين نشوف بقى السالب ده هيحصل له ايه احنا قلنا الاس لو زوجي يخفي الاشاره السالبه طب لو فردي اكيد يخليها سالب في سالب بموجب 5 س جميل قلنا ان الجتا جتا تخفي الاشاره السالبه طب جا تخليها تخرج بره يبقى سالب جا 2 س نشوف بقى هل البسط زي البسط لا مختلف في الاشاره ناخد سالب مشترك عشان نحاول نخليه زي الاصل لما خدت السالب مشترك اتبقى لي س تكعيب لما خدت السالب مشترك اتبقى لي سالب 5 س على سالب جا 2 س سالب على سالب يبقى ايه موجب يتبقى لي س تكعيب ناقص 5 س على جا 2 س ركز معايا في اللي طلع ده مش هو هو الداله الاصليه يا ترى باينه الداله الاصليه عندنا هتبان اهي بانت اهي زي بعض ايوه هي هي داله س يبقى الداله دي داله ايه زوجيه يبقى شرط الداله الزوجيه انها ترجع زي الاصل بالظبط مفيش اختلاف في اي حاجه احط قدام كل س سالب قصدي سالب س كل تكعيب 5 سالب 5 في سالب س جه سالب 2 س التكعيب يخلي السالب وسالب 5 في سالب س بموجب 5 س وتحت سالب جه 2 س ناخد سالب من البسط عامل مشترك يبقى سالب يتبقى س تكعيب ناقص 5 س على سالب جه 2 س سالب يروح مع السالب يتبقى س تكعيب ناقص 5 س على جه 2 س السالب طار بسطه مقام رجعت الداله زي الاصل بالظبط يبقى دي اسمها داله س داله ايه زوجيه أعزائي الطلبة خلي بالك إزاي تبحث نوع الدالة يبقى نوجد دالة سالب س كل س عندنا نشيلها ونحط مكانها سالب س نختصر اختصاراتنا العادية الأس الزوجي يخفي السالب الجتا تخفي السالب القا تخفي السالب والمقياس يخفي السالب رجعت الدالة زي الأصل بالظبط تبقى دالة زوجية طب الفردية بنعرفها إزاي بص كده معايا نكتبها هنا الدالة الفردية في الدالة الفردية بيقول لي دالة سالب س بيساوي سالب دالة س يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني الإشارة السالبة اللي أنت بتحطها تطلع بره امتى حصل الكلام ده؟ لا ليه ملاحظات طبعا لو عندك عدد سالب وليه أس فردي ميم فردية ايه اللي بيحصل في السالب؟ يبقى سالب ألف أس ميم لو عندك جا سالب يبقى سالب جا س طب لو عندك قتا اللي هي مقلوب الجا برضه سالب قتا س طب لو عندك ظا برضه تبقى سالب ظا س طب لو عندك زطا يبقى سالب زطا س انا عايزك تاخد بالك معايا طبعا الحاجات دي كده واحد هيقول لي ايه طب وانا هقعد احفظ دول بقى ولا احفظ بتوع الزوجيه طب ما تيجي نشوفهم كده مع بعض ها هنتعب مع بعض شويه هنشوفهم كده مع بعض ادي اليمين وادي الشمال دي الداله الزوجيه ودي الداله الفرديه ايه الحكايه ما تحفظش الفرديه احفظ الزوجيه بس امتى الاشاره السالبه تختفي لو الاس زوجي او جتا او قا او المقياس الاس زوجي جتا قا المقياس الاربع حالات دول بس هما اللي يخفوا السالب طب وبعدين فيما عدا ذلك السالب يفضل يبقى انا بدل ما اقعد احفظ دول ودول ويخشوا في بعض هنعمل حاجه كويسه قوي هنقول ايه متى تختفي الاشاره السالبه اربع حالات الاس الزوجي جتا تمام قا وايه والمقياس في واحد عمال يقول ايه المقياس ده ما احنا هناخده اصبر واحنا خدنا عنه فكره آه في اولى ثانوي يبقى يا اساتذه الاشاره السالبه بتختفي في كام حاله مره ثانيه تمام تمام والقا ايوه والمقياس الاس الزوجي والجتا والقا والمقياس احسن ولادنا اللي بيقولوا معانا الناس اللي متابعه والاخ اللي قاعد مش متابع يا ريت يركز شويه والاستاذه اللي عماله تلعب بالقلم ركزي معايا شايفك ايوه شايفك بص بس معايا بص معايا بقى هنا هنشوف ابحث نوع كل من الدوال الاتيه وهنشوف شويه مسائل ابحث نوع كل من الدوال الآتية من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك تمارين مهمة جدا هناخدها ولكن بعد الفاصل
سنعود بإذن الله
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
عدنا بفضل الله آه هنستكمل مع بعض دلوقتي الأمثلة ونشوف أول تمرين عندنا التمرين الأول دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 5 س عايزين نبحث نوع الدالة دي لبحث نوع الدالة هعمل إيه؟ هحط قدام الدالة بتاعتنا دالة سالب س بتساوي سالب س تكعيب ناقص 5 في سالب س التكعيب يحصل له إيه؟ يخلي السالب يبقى سالب س تكعيب سالب في سالب بموجب 5 س جميل قوي ناخد السالب عامل مشترك تمام سالب 5 س طب ما كده بقت بتساوي ايه سالب دالة س ما هي نفس الدالة الأصلية هي اللي جوه القوس لكن بره في إشارة سالبة تبقى الدالة دي سالب دالة س تبقى دالة ايه فردية يبقى خلي بالك الدالة الزوجية لازم ترجع زي الأصل بالظبط والفردية برضو بترجع زي الأصل بالظبط بس بيكون في قبلها ايه سالب ده الفرق ما بين الاثنين الزوجية بترجع نفس الدالة نفس الدالة مفيش فرق خالص إنما الفردية بتبقى نفس الدالة برضو بس قبلها سالب نشوف بقى المثال اللي تحتيه على طول دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 5 س زائد واحد ابحث نوع الدالة عشان ابحث نوع الدالة هعمل ايه دالة سالب س بيساوي سالب س تكعيب تمام مظبوط في ناس قالت موجب 5 س على طول طب والله ما هزعلكم ماشي سالب 5 في سالب س تبقى موجب 5 س زائد واحد التكعيب يخلي السالب جميل موجب 5 س زائد واحد ناخد سالب عامل مشترك يتبقى س تكعيب ناقص 5 س ناقص واحد كده الداله بتاعتنا لا برضه ما رجعتش زي الاصل يعني قبل ما اخد السالب مشترك مش زي الاصل وبعد ما خدته مشترك برضه مش كلها رجعت زي الاصل تبقى الداله دي لا زوجيه ولا فرديه او ليست زوجيه وليست فرديه طب مره كمان كده دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 5 س على 4 س تربيع زائد جاتا 2 س ابحث نوع الدالة دالة سالب س بيساوي سالب س تكعيب تمام سالب 5 في سالب س 100 100 4 في سالب س تربيع الله أكبر زائد جاتا سالب 2 س ايه السرعة دي؟ تاني نحط قدام السين سالب سالب س الكل تكعيب تمام سالب خمسة في سالب س معلش اللي قالوا لي موجب خمسة س هنعملها واحدة واحدة أربعة في سالب س تربيع تمام جاتا اتنين في سالب س تبقى سالب اتنين س التكعيب يخلي السالب موجب خمسة س أربعة س تربيع جاتا اتنين س بص على دي زي الأصل ياه السالب اللي بره ناخده مشترك س تكعيب ناقص 5 س على 4 س تربيع زي الجاتا 2 س لحقتك يا اللي كنت هتغلط السالب يتاخد مشترك منين يا من البسط بس يا من المقام بس يعني البسط ده مقدار لوحده مقدار لوحده يبقى دلوقتي الداله بتاعتنا رجعت زي الاصل بالظبط وفي قبلها سالب تبقى سالب داله س تبقى الداله بتاعتنا داله فرديه خد بالك معايا بقى دالة س بتساوي س جا س عايزين نبحث دي في ناس عايزة تجاوب السؤال ده ومعانا حد عايز يجاوب السؤال ده ولا عايز يسأل معنا اتصال تليفون السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا اسمك إيه بقى؟
احمد حسام أهلا يا أحمد أنت اتصلت بينا قبل كده مرة يا أحمد اه اتصلت قبل كده.
وجاوبنا الحلقة اللي فاتت على السؤال بتاعك اللي هو ألف شرط على جاء ألف قانون الجيب إزاي بيساوي اتنين ناقص سمعت يا ترى الحلقة اللي فاتت؟
نعم سمعت الحلقة اللي فاتت؟
اه لا، طب الحمد الحلقة لله وعرفت بتاعت إجابة السؤال بتاعك نعم وعرفت إجابة سؤالك ألو الو أيوة يا أحمد معنا اتفضل يا أبو حميد في عندنا مسألة المسألة بتقول تشترك معانا بقى فيها اتفضل دالة س بتساوي س نقرب له بقى كده عشان نشوف السؤال دالة س بتساوي س جا س عايزين نبحث نوع الدالة دي والبحث نوع الدالة بنعمل حاجة شهيرة جدا ايه يا احمد اتفضل بنشيل س ونحط بدلها سالب س يبقى دالة سالب س تمام هم. اتفضل كمل هش- هشيل الس واحط بدلها سالب س يبقى سالب س
والجا بتخ... وه- والجا بتخلي السالب س احط على الجا سالب س والجا بتخلي السالب س سالب س موجب تمام يبقى سالب س والجا تخلي السالب يخرج يبقى سالب جا س مم.
ها يا ترى بقى هتعرف تكمل قول ايوه
نعمل ايه بعد كده طب انا عايز اعلمك حاجه يا احمد في المسائل اللي النوع ده أيوة.
نبدا من الاول خالص دالة س بتساوي س جا س يا ترى ايه علاقه دي بدي جمع ولا طرح ولا ضرب ضرب س جا س يبقى ضرب يبقى دي س في جا س يبقى لما اجي اشتغل في المساله ابين لنفسي عمليه الضرب عشان ما انساهاش سالب س في جا سالب س سالب س في جا سا- سالب في في الجا تخلي السالب يخرج بره اه تمام كده اهو كده انا هضرب سالب في سالب تبقى ايه ها يا احمد سالب في سالب بموجب جا س تربيع لا س جا س السين ما تضربش في السين بتاعت الزاويه ده عدد ودي زاويه ما يضربوش في بعض سالب في سالب بموجب س في جا س طلعت س جا س تبقى الداله دي داله ايه زوجيه ولا فرديه دي زوجيه زوجيه شكرا ليك يا احمد لاتصالك ويا ريت تتابعنا على طول شكرا لاحمد حسام ومعانا اتصال تليفوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام آه، اهلا وسهلا نتعرف بيكي شروق اهلا وسهلا يا شروق ها يا ترى ت- تحلي معانا اه خلاص ماشي حلو ان شاء الله بص يا شروق المساله بتاعتنا بيقول داله س بتساوي س تكعيب جا تربيع 2 س يلا يا شروق يا ريت بقى توطي التلفزيون خالص وتتابعينا من خلال التليفون بص على الشاشه وتابع معانا من التليفون خلاص ماشي ماشي okay هت- هتبقى ايه نكتب سالب س داله بدل- سالب س بيساوي آه، ده اللي سالب س بتساوي سالب س تكعيب زائد ولا ناقص ولا فيه لا سالب هنا س في ولا زائد ولا ناقص في اه جا س في في في في آه، جا أيوة.
سالب جا تربيع سالب 2 س سالب 2 س شروق عايز الفت نظرك لحاجه الجا او الجتا او الظا او الدوال المثلثيه لما يكون عليهم اس الاس ده بتاع الكل تمام يلا كملي التكعيب يعمل ايه في السالب التكعيب هتبقى نفس ما هو السالب زي ما هو ها في سال في هت- هتبقى سالب س تكعيب هم؟
في هم؟
آه، جا سالب 2 س السالب بقى بتاع الجدا يخرج اه بره يخرج بره هتبقى سالب جا 2 س الكل اه كل تربيع كل تربيع تمام سالب س تكعيب في يا ترى بقى السالب ده التربيع يعمل فيه ايه هتبقى يبقى, يبقى موجب يبقى موجب يبقى موجب جا 2 س الكل تربيع اه كده سالب في موجب ما دي خرجت موجب اه خلاص تبقى سالب تبقى سالب س تكعيب جا تربيع 2 س السالب ده بتاع الكل لان آه، نتي- كل، آه.
نتيجه ضرب سالب في موجب سالب آه.
في موجب تبقى سالب سالب س تكعيب جا تربيع 2 س تبقى تبقى الداله سالب.
دي زوجيه ولا فرديه دي كده تبقى ف... تبقى فردية فرديه الله يفتح عليكي ما شاء الله علم ولا ادب بقى ان شاء الله لا الأدب ما شاء الله ربنا يكرمك وتخشي افضل كليه ان شاء الله تتمنيها يا رب.
برافو عليك يا شروق وربنا يكرمك ان شاء الله طبعا يا شباب المساله اللي احنا ركزنا فيها دلوقتي دي وحلتها معانا شروق كان فيها نقطه ان الدوال المثلثيه لما يكون عليها اس الاس ده بتاع الكل يعني الجا عليها تربيع يبقى التربيع ده بتاع الكل اشتغل شغلك عادي خالص والسالب اللي يطلع شوف بقى الاس اللي واقف له بره ده هيعمل فيه ايه يا يخطفه يخفيه خالص ساعتها تبقى ايه السالب اختفى يا يخليه يثبت لو كان الاس فردي واضح كده يبقى خلي بالك من الاس على الدوال المثلثيه المثال اللي جاي بيقول لي داله س بتساوي مقياس 5 ناقص س زائد مقياس 5 زائد س عايزين نعرف الداله دي زوجيه ولا فرديه داله سالب س بيساوي مقياس 5 زائد س زائد مقياس خمسة ناقص س في ناس عايزة تحل المسألة دي طب نشوف مين اللي هيحل معانا معانا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا نتعرف بيكي أنا فاطمة أهلا يا فاطمة يا أهلا وسهلا ها تحل معانا المثال ده إن شاء الله طب إن شاء الله نحله بدأنا التمرين بتاعنا قلنا دالة س بتساوي مقياس خمسة ناقص س زائد مقياس خمسة زائد س أول حاجة دالة سالب س هنشيل كل س ونحط قدامها سالب تبقى خمسة تنزل سالب سالب تبقى موجب س زائد خمسة تنزل وهنحط قدام السين سالب تبقى سالب سين يا فاطمة ايه أيوة.
علاقة ده بالاصل
ايه ايه علاقة اللي طلع ده بالاصل مش ملاحظة في تشابه ولا مفيش لا في تشابه في تشابه تمام زي بعض بس الترتيب متغير ممكن صح نعمل عملية آه، اللي هي آه، هنبدله الجمع ونعمل- عملية إبدال.
إبدالية.
إبدال تمام كده اهو هنعيد ترتيب المسألة تاني هنجيب دي في الاول أيوه تمام واللي بعديها هتبقى هتبقى وخمسة ناقص سين زائد, زائد.
خمسة زائد سين جميل قوي اللي طلع ده زي الاصل زي الأصل بالظبط بالظبط تبقى الداله دي داله ايه زوجية فاطمه انت امكانياتك اعلى من كده فعشان كده لازم تحلي معانا ان شاء الله بعون الله المثال اللي جاي ده إن شاء الله مقياس 3 ناقص س ناقص مقياس 3 زائد س يلا يا فاطمه
هتبقى إن شاء الله هنشيل كل كل سين ونحط هتبقى بسم الله الرحمن الرحيم هتبقى نشيل كل سين ونحط مدا- مكانها سالب سين طب هتبقى دي سالب سالب س تبقى ايه سالب سين هتبقى موجب سين تمام جدا
موجب سين
ودي هتبقى برضو هتبقى سالب سين هتبقى تلاتة ناقص سين
الترتيب متغير ايوه بس ال- ال- ال- اللي هو الطرح مش عمليه ابداليه فنعمل ايه هن هيبقى هتبقى كده ال- ده اللي هتبقى لا، اسمعي هناخد بقى دي.
عامل مشترك اللي هو السالب اسمعيني بقى أيوة.
بصي يا حبيبتي ايوه
الطرح مش عمليه ابداليه ايوه فعلشان كده هننقل كل مقدار بإشارته شايفة ده المقدار ده نجيبه في الأول سالب 3 ناقص س وده نجيبه في الآخر موجب 3 زائد س ايوه يبقى المقدار ده بالإشارة السالبة بتاعته اتنقل وده بإشارته الموجبة اتنقل كده الترتيب زي الأصل لا لا الترتيب بس خلينا في المقياس نفسه زي الأصل اللي جوه المقياس زي الأصل لا دي إيه دي ايه 3 ناقص س ايوه ودي إيه دي تلاتة زائد سين كده اللي جوه المقياس بقى زي الاصل في ترتيبه بس الاشارات اللي بره زي ما انت ما بتقولي فعلا مش زي الاصل فناخد سالب عامل ايه مشترك اتفضلي هتبقى هناخد سالب هم؟
آه، هتبقى تلاتة زائد سالب تلاتة زائد سين لا تسمعي بقى تسمعي الحكايه دي انا هعتبر دي كلها مقدار واحد مقياس زائد مقياس المقياس ده اشارته سالبه والمقياس ده قبليه اشاره موجبه ناخد سالب من بره المقياس مشترك يبقى المقياس اللي قبليه سالب ينزل زي ما هو أيوة.
اهو واللي قبليه موجب يبقى ايه يبقى سالب تمام مقياس 3 زائد س اه
كده اللي جوه ده زي الاصل ايوه وفي بره اشاره ايه سالبة يبقى الداله دي داله ايه تبقى دالة فردية الله يفتح عليك علم ولا ادبي انا علمي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك كده ونشوفك تمام.
دكتوره وتلاقي لنا عليك بقى الحاجات اللي ماشيه اليومين دول ان شاء الله وربنا يكرمك شكرا ليكي يا فاطمه وشكرا ليكي على اجابتك الكويسه دي وخلي بالكم السؤال ده كان فيه فكره الاشاره السالبه اللي بتتاخد مشترك من بره المقياس في سؤال بقى عايز طلبة كويسة جدا جدا جدا للإجابة عليه السؤال ده بيقول لي دالة س بتساوي قبل ما هقول السؤال نشوف مين اللي يجاوب معانا الأول ومعانا اتصال آخر سلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا ها نتعرف بيك ايوه احمد علاء أحمد علاء آه أهلا يا أحمد بص يا أبو حميد السؤال بتاعنا بيقول دالة س بتساوي 3 أس س ناقص 3 أس سالب س ابحث نوع الدالة دي وما تتخضش من الإشارات ولا من الأسس متابع معانا هناخد 3 أس سالب س آه، في المقام واحد على 3 أس س
طب براحتك هو في طريقتين للحل في طريقة إن إحنا نرتبها وفي طريقة إن إحنا نحل على طول اختار أنت الطريقة اللي أنت عايزها وبعد كده نقول التانية تحب تحل إزاي؟
نحل عن طريق آه، ن- نضع 3 أس سالب س في المقام تمام.
تبقى واحد على 3 أس س ماشي يا دكتور بص معايا 3 أس س ناقص 1 على 3 أس س تمام دي كده المسألة بعد ضبطها ضبط المسألة يعني وضعها في صورة ملائمة ليا عشان أعرف أحل اتفضل يا دكتور أحمد قول بعد كده هنقول دالة دالة سالب س هتساوي يساوي كام بقى 3 أس سالب س ناقص
ناقص واحد على 3 أس سالب س جميل والأس السالب بيحصل له إيه هنخلي بقى يبقى 3 واحد على 3 أس س ناقص 3 أس س
والتلاتة أس سالب س اللي في المقام طلعها فوق بتلاتة أس س جميل قوي لاحظت إن الترتيب ده مختلف عن الأصل اللي في مرتب الآخر بقى.
اللي في الأول ده كان أصلا في الآخر واللي كان في الآخر بقى في الأول نرتبه بإشارته نرتبه بإشارته يبقى سالب دي اللي فاطمة حلتها معانا الفكرة دي سالب 3 أس س زائد 1 على 3 أس س ده جبته في الأول بإشارته السالبة وده جبته في الآخر بإشارته الموجبة لاحظت حاجة هنا حصلت إيه هي الترتيب هو هو لكن في سالب عامل مشترك.
مشترك ناخد السالب مشترك يلا اتفضل معانا ايوه سالب أحمد ايوه يلا كمل معانا ايوه ناخد سالب مشترك تبقى 3 أس 3 اس س
ناقص واحد ع- على 3 اس س جميل جدا رجعت الدالة لنفس الشكل الأصلي اللي احنا كنا بنتكلم عليه الشكل ده وده بس الفرق سالب بس فيه سالب بره يبقى الدالة دي دالة ايه فردية.
فردية الله يفتح عليك يا أستاذ أحمد علم ولا أدبي ان شاء الله علمي ان شاء الله علمي ربنا يكرمك ان شاء الله ونشوفك في افضل كليه ويا ريت تسمع معايا الاجابه دي لان في اجابه تانية خالص بص كده معايا وان شاء الله الاجابه التانية هتعجبك هكتب المساله مره تانية واللي هيحل معايا الحل الاخر اجباري اجباري اللي هيتصل دلوقتي ونشوف مين معانا على التليفون سلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا نتعرف بيك احمد سمير احمد سمير اهلا يا ابو حميد حمد اهلا بحضرتك حل اخر عندنا يا ابو حميد بيقول لي داله س بتساوي 3 اس س ناقص 3 اس سالب س احنا مش هنرتبها يا احمد آه.
احنا هنحل زي ما هي داله سالب س بيساوي ايه نحط قدام كل س سالب يلا اتفضل ماشي تلاتة أس.
3 ناقص سالب س هتبقى ناقص س تمام ناقص س ناقص مم.
3 هتبقى زائد س زائد س 3 اس سالب س ناقص 3 اس موجب س حطيت قدام كل س سالب ايوه لاحظت الترتيب بتاعنا متغير آه.
نعمل اعاده ترتيب
ليه؟
نعمل اعاده ترتيب يعني نجيب دي في الاول ودي في الناحية من الناحية التانية تمام قول هتبقى تل- ناقص 3 س ناقص 3 اس س أس س زائد تمام 3 أس سالب س الله يفتح عليك لاحظت انها شبه الاصل في ترتيبها لكن الاشارات اللي قدام الاعداد متغيره آه.
ناخد سالب عامل مشترك تمام يبقى سالب ماشي 3 اس سالب س ايوه مم.
زائد ناقص ناقص اه معلش 3 اس ناقص ده ناقص 3 س
خدنا السالب مشترك زي ما احمد سمير قال لنا سالب مشترك 3 اس س سالب 3 اس سالب س راجع معايا ده مع الاصل اللي كان موجود اصلا في المساله زي بعض بالظبط بس في قبلها اشاره سالبه يبقى آه.
الداله دي داله ايه دي فردية.
دالة فردية بالله عليك مش الحل ده اسهل اه طيب تمام خير طب بقول لحضرتك انا عايز اسال سؤال اتفضل هد- عندي مسألة يعني دال س
دال س في الزوجيه والفرديه برضو اه اتفضل داله س بت- خمسة خمسة في 3 أس س ايوه ناقص- ناقص ايوه 5 على خمسة على 3 س 3 اس س ايوه 3 أس س طب ما تحل انت معانا يا اخي مش المساله دي واقفه معاك اه انت ما فيش حاجه ان شاء الله تقف معاك يلا حل معايا ان شاء الله ان شاء الله ماشي.
لما اجي احل المساله انا مضايقني انها بسط ومقام ايه آه.
رايك لو عملنا حته حركه صغيره خالص جدا في المساله ماشي خمسة في مش دي تلاتة أس س في المقام آه.
اطلعي لي فوق يا حلوة تبقى تلاتة أس سالب س اه ماشي.
يلا بقى نحل ماشي.
يبقى أنا اللي أنا عملته ظبطت المسألة عشان شكلها يبقى ملائم للحل عندي يلا ابدأ كده معايا ماشي دالة سالب س بيساوي خمسة في قول 5 في سالب 3 أس سالب س جميل
ناقص
خمسة في 3 أس س تلاتة أس س جميل جدا الترتيب ده متغير عن الأصل صح؟
اه طيب ناخد إيه؟ نعمل إعادة ترتيب امم نجيب دي في ناخد كل الأول واحد بإشارته سالب سالب 5 في 3 س تلاتة أس س
5 في زائد 3 س خمسة في تلاتة أس س مم.
ناقص زائد 3 أس س طيب تمام أحمد جاب دي في الأول سالب خمسة في تلاتة أس س موجب خمسة في تلاتة أس سالب س الترتيب زي الأصل لكن الإشارات مش زي الأصل مم.
فلازم ناخد سالب عامل إيه؟
مشترك يلا خد سالب مشترك يتبقى لك إيه؟
هتبقى 5
في 3 اس س
هم.
زائد زائد ما انت واخد سالب مشترك يا اخي فالاشارات آه، تتغير ناقص ناقص 5 ايوه في 3 أس س طب تمام جدا انت لما خدت سالب مشترك الموجب ده يبقى سالب انما الاس ده ملوش دعوه اه شوف دي بقى كده دي والاصل زي بعض مم.
وقبليهم سالب تبقى ده اللي دي ده اللي ايه آه، تبقى دالة فردية فرديه الله يفتح عليك امال انت كنت عايز ايه يا ابو حميد صحيح ايه امال انت كنت عايز ايه صحيح كنت عايز إيه؟ مش, مش فاهم كنت عايز المساله دي صح اه اديك حليتها يا سيدي انا ما حليتش حاجه انت اللي حليت ماشي.
ركز شويه يا ابو حميد وان شاء الله كل حاجه كويسه وكل حاجه واضحه ماشي.
واي سؤال اتصل بينا كل يوم اتنين موجودين شكرا لاتصالك ونشوف اتصال تليفوني اخر السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا نتعرف بيك احمد حسام احمد حسام اللي اتصل من شويه ولا واحد تاني ايوه انا اللي اتصل من شويه عندك سؤال يا ابو حميد لا كنت عايز احل مع حضرتك طب تحل معايا تمام جدا احمد حسام جه بقى عند تمرين استرها يا رب ان شاء الله خير ويعرف يحل معانا كده انا باخده على فكره انا باخده كده عشان اشوف اخباره ايه ده اللي س بتساوي س تكعيب س اكبر من الصفر سالب س تكعيب س اصغر من الصفر ابحث نوع الداله يا دكتور احط اشيل الس- دالة سالب س واحط بدلها سالب س دالة س واحط بدلها سالب س جميل والسين جدا.
أشيلها س تكعيب آه، تبقى سالب س تكعيب وسالب س تكعيب اللي تحت تبقى موجب س تكعيب تمام وسالب س اكبر من الصفر يبقى وسالب س اصغر من الصفر وسالب س اصغر من صفر طبعا يا شباب خدت بالكم احمد قال ايه انا بحط قدام كل سين سالب كانت دي سين حطيت لها سالب وكانت دي سالب اهي عشان الناس ما تتوهش اهي احمد قال كده سالب سالب سين تكعيب وحط قدام السين سالب اللي حصل بعد كده ان السالب طلع بره زي ما احمد هيقول
هناخد آه، سالب مشت... آه، سالب آه، لا، سالب استناني يا أبو س- حميد سالب بقى.
تطلع بره لان الاس فردي تمام السالب طلع بره عشان اس فردي والسالب طلع بره اتضرب في السالب بقى موجب
يبقى سين مو- تكعيب مو- المتباينه بقى يا دكتور هنعمل فيها ايه آه، س- سالب س آه، هتبقى س- سالب س اكبر من الصفر اكبر من الصفر يبقى صفر واحد اتنين طب اسمع دي سالب س اكبر من الصفر دي متباينه اضرب الطرفين في سالب تبقى س اصغر من الصفر وهنا سالب س اكبر من الصفر خد بالك معايا اه اضرب في سالب تبقى س واتجاه المتباينه اتغير يبقى اكبر من الصفر يبقى اللي بيحصل في المتباينه بتاعتنا في اول خطوه كتبناها اول خطوه كتبناها حطينا قدام كل س سالب حتى المتباينات الخطوه الثانيه شفنا الاسس تعمل ايه في السالب طب والمتباينه يحصل لها ايه نضرب يمين في- وشمال في سالب فاتجاه المتباينه يتغير هل يا ترى الترتيب ده زي الترتيب الاصلي اللي في المساله
لا متغير صح اتغير طيب معلش يا ابو حميد بقى انت كده عملت معانا اصعب جزء في ناس عايزه تشارك في الجزء ده ونشوفهم كده وهيقولوا لنا ايه وشكرا لاحمد حسام ونشوف مين اللي هيكمل معانا ها معانا اتصال تاني السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اسمك ايه آه، اسمي آية ايه يا اهلا يا ايه ايه انت متابعه معانا المساله دي ولا مشغوله في التليفون آه، يعني يعني طب نقولها من الاول ماشي دالة س بتساوي من الأول عشان كل اللي متابعين معانا أهي المسألة من الأول خالص دالة س بتساوي اللي حصل فيها س تكعيب وسالب س تكعيب س أكبر من الصفر وس أصغر من الصفر نحط قدام كل س سالب مم.
يبقى سالب س تكعيب اه سالب نحط قدام السين سالب تبقى سالب س تكعيب وسالب قدام المتباينات اللي عندنا زميلنا احمد حسام قال ان التكعيب يخلي السالب يخرج بره خرجناه فعلا في الخطوه دي
مم.
وسالب في سالب بموجب فعلا عملناها في الخطوه دي طب والمتباينات اللي على الشمال دي السالب يعمل ايه بيغير يخلي اتجاهها.
المتباينه اتجاهها يتغير ويخلي المتباينه دي اتجاهها يتغير اه
بقى لنا الشكل ده هو ده اللي عندنا بس ده مش زي الشكل الاصلي مختلف في الترتيب ازاي هنشوف الشكل الاصلي بقى كله كده على بعض كله كده على بعض المساله هي على بعض بص كده ايوه الناس هنا تعبانين معانا خالص والله عمالين نكبر ونصغر ونجيب بالعرض وبالطول ربنا يكرمهم ان شاء الله ويجعلهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله اساتذه يا استاذه ايه ايوه دي شبه الاصل ولا الترتيب متغير ركزي بقى الاكبر فوق لا لا مت- متغير متغير يلا نعمل لها اعاده ترتيب واللي تحت ده يطلع فوق تبقى س تكعيب س اكبر من الصفر ودي سالب س تكعيب س اصغر من اه الصفر و...
قولي لي بقى يا ايه اللي طلع ده س اصغر من الصفر اه زي الاصل ولا مش زي الاصل ايه آه، طلع كده اهو ها يلا نطلع تاني حاضر ايوه شبه الاصل س تكعيب آه، لا مش زيه ركزي شوية يلا كمان شوية اهي س تكعيب س تكعيب في الأول في الأول أكبر أكبر زيها اللي تحتيها اه ها سالب س تكعيب سالب س تكعيب س اصغر س أيوة اصغر زيها.
زيها اه تبقى زي الاصل زي الاصل يا ايه تبقى تبقى, زوجية تبقى داله ايه زوجيه علم ولا ادب يا ايه ايه صوت التليفون مأخر معاها شويه وشكرا لايه فعلا ش- حلت معانا المساله من نصها وده كان عايز تركيز عالي قوي شكرا ليك يا ايه ومعانا اتصال تليفوني اخر في مساله من المسائل المهمه نقول سلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اسمك ايه احمد علاء احمد علاء اهلا يا ابو حميد آه، لو سمحت عايز اسال سؤال بس قبل المساله اتفضل هو شرط في الضرب تطلع ال- الداله زوجيه او فرديه ممكن تطلع لا زوجيه ولا فرديه طب ممكن مثال بس اوريك انا مثال طب ما ايه رايك تحل معانا مثال كده اهو شكله غريب شويه بص يا ابو حميد ايوه
دالة س بتساوي جتا 5 س زائد 2 حل دي
هنعوض عن ال عن السين بالسالب يبقى جتا سالب سين هتساوي سالب 5 جاتا س
سالب خمسة سين زائد 2 الجتا تعمل ايه في السالب هت... هتشيل الإشارة يبقى جتا يبقى 5 جاتا س خمسة سين زائد اتنين رجع زي الاصل أيوه يبقى دالة دي دالة ايه زوجية طيب معايا بقى تاني كده دالة س بتساوي جتا 5 س زائد 2 يلا يا دكتور هن خمسة سين زائد اتنين هنعوض عن السين بالسالب تبقى هتبقى س... هتبقى جاتا سالب خمسة سين زائد اتنين كمل بعد كده هن... هناخد السالب بره عامل مشترك تمام فاسم جاتا هتشيل الإشارة فهتبقى جاتا خمسة سين ناقص اتنين
اللي حصل زي ما الدكتور احمد قال هناخد سالب عامل مشترك شوف انا ببشرك اهو سالب عامل مشترك 5 س سالب 2 الجاتا تعمل ايه في السالب تخفيه تبقى جاتا 5 س ناقص 2 هل يا ترى الداله دي زي الاصل ابو حميد أيوه زي الاصل لا ليس ليست زوجية وليست فردية ليست زوجية وليست فردية من هنا يا أبو حميد لو أنت ضربت القاعدة بقى السؤال اللي بيسأل عليها أحمد أحمد بيسأل بيقول لي هو في الضرب لازم الدالة تطلع زوجية أو تطلع فردية الله أعلم بقى لو الدالتين اللي هيتضربوا ببعض فردية وفردية يطلع زوجية زي الإشارات السالبة بص ز- اعتبرها زي الإشارات السالبة فردي في فردي زوجي فردي في زوجي فردي زوجي في فردي فردي زوجي في زوجي زوجي طب افرض بقى احدى الدالتين المضروبين كانت ليست زوجيه وليست فرديه يبقى الله يطلع ليست زوجيه وليست فرديه يبقى ليست زوجيه وليست فرديه لما تخش على اي داله مضروبه تخليها ليست زوجيه وليست فرديه فعشان كده هل كل دالتين مضروبين لازم تطلع يا اما فرديه يا اما زوجيه لا ممكن تطلع لا زوجيه ولا فرديه ها يا ترى بقى لنا قد ايه بقى طب تمام نشوف المثال اللي جاي ده المثال اللي جاي وشكرا لاحمد علاء واحمد حسام وايه وكل اللي اشتركوا معانا النهارده بص معايا للتمرين ده التمرين ده بيقول لي ابحث نوع الداله داله س بتساوي 3 اس س زائد 1 زائد 3 اس س ناقص 1 عايزين نبحث نوع الداله دي يا ترى زوجيه ولا فرديه ولا لا زوجيه ولا فرديه ايه رايك عشان نبحثها نعمل حاجه كويسه قوي نظبطها تبقى 3 أس س في 3 أس واحد مش انت في الضرب كنت بتجمع الأسس يبقى أنا ممكن أوزع الأس على الأساس 3 أس س في 3 أس واحد أهي ودي هتبقى 3 أس س على 3 أس واحد فيها مشكلة؟ طب احنا نعكسها عشان يبقى المثال حلو بالنسبة لك أهي 3 أس واحد على 3 أس س يلا عشان يبقى فيها شغل أكتر 3 أس س في 3 أس واحد و3 أس واحد على عشان السالب بينزل في المقام 3 أس س يلا نبحث نوع الدالة دي واحد قال لي يا مستر انت هتحل بالطريقة بتاعت تنزل في المقام ليه ما تعملها لنا كده 3 أس سالب س قلت له تصدق فكرة حلوة يبقى 3 أس واحد ناقص س تبقى 3 أس واحد في 3 أس سالب س يلا بقى نشوف نوع الدالة دالة سالب س بيساوي 3 في 3 أس سالب س ناقص 3 في 3 أس موجب س نعمل إعادة ترتيب المسألة أصلا موجبة معلش المسألة أصلا موجبة هل الترتيب ده زي الأصل؟ لا متغير ما ده الشكل اللي احنا عدلناه هل الترتيب ده زي الأصل؟ لا متغير نعمل إعادة ترتيب يبقى 3 في 3 أس س زائد 3 في 3 أس سالب س هل الترتيب رجع زي الأصل؟ بالظبط تبقى الدالة دي دالة إيه؟ زوجية وعايز أقولها كلها تاني المسألة بتاعتنا مرة تانية مسألة بتقول 3 أس س في 3 أس 1 3 أس 1 في 3 أس سالب س أهي نبحث بقى نوع الدالة دالة سالب س 3 في 3 أس سالب س زائد 3 في 3 أس موجب س أهي نجيب دي في الأول ونجيب دي في الآخر لأن الجمع إبدالي رجعت زي الأصل تبقى الدالة دالة زوجية وبص على المثال السهل خالص ده دالة س بتساوي س تكعيب زائد 5 س بس اللي حيث دال من صاد موجب إلى ح ابحث نوع الدالة كل واحد فكر بقى قال لي الحل هيطلع ايه افتكر قلتها في اول الحلقه الناس اللي متابع معانا اللي متابعش بقى يقعد بقى يفكر فيها كده اهو يقول لك ايه اللي بيحصل مالها المجال عندنا كام صاد موجب صاد موجب يعني الاعداد الصحيحه الموجبه واحنا قلنا عشان نبحث الداله لو كان مديني مجالها لازم تبقى الفتره متماثله يبقى الشويه اللي ياخدهم في السالب قد الشويه اللي ياخدهم بال- في الموجب هنا اداني موجب بس ما ادانيش سالب يبقى اذا الداله بدون بحث ليست زوجيه ولا فرديه وده كان اخر مثال معانا في حلقه النهارده النهارده اتكلمنا عن الداله الزوجيه والداله الفرديه وعرفنا ان الداله الزوجيه والداله الفرديه هما الاثنين ليهم طريقه بحث واحده دايما بمسك الداله واحط سالب س مكان كل س السالب في الاخر بيحصل له ايه بيختفي وترجع زي دل- الداله زي الاصل بالظبط تبقى داله زوجيه واحيانا يفضل يفضل اعيد لحد ما اخده سالب مشترك وترجع زي الاصل لازم ترجع زي الاصل في ناس اول ما يلاقي السوالب الاشارات اختلفت يقول لك بس خلاص لا لازم ترجعها زي الاصل وانت واخد سالب بره مشترك تبقى الداله دي داله ايه فرديه احيانا بقى ما باليد حيله لا رجعت زي الاصل ما رجعتش واخد سالب مشترك برضه ما رجعتش تبقى الداله بتاعتنا ايه لا زوجيه ولا فرديه لا زوجيه ولا فرديه وكده دي تبقى اخر حاجه نقولها في حلقه النهارده خلصنا مع بعض الدرس بتاع الزوجيه والفرديه واستمتعنا مع زمايلنا اللي حلوا معانا ويا ريت المره اللي جايه نلاقي اكتر واكتر يشتركوا معانا وان شاء الله الحلقه اللي جايه الحلقه اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله هتكون مخصصه لطلبه الصف الثاني الثانوي صف الثاني الثانوي ان شاء الله الحصه اللي جايه وهناخد مع بعض حل معادلة دالة المقياس حل متباينات دالة المقياس حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته